أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
أعزائي المشاهدين سلام الله عليكم ورحمة وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من الناس والسحر هذه الحلقة بعنوان علاج العين والحسد بين المشروع والممنوع أو نقول بالعامية وسائل دفع الحسد يعني ابني حسدت بنتي حسدت وخاصة في الأطفال يعني بيقول لك ده زي القمر فيعني زي القمر دي ممكن حتى تيجي من الأحبة والأقارب ممكن تيجي من أختي ممكن تيجي من عمتي من خالتي من أخويا وهكذا هم لا يقصد أصلا فاحنا كنا تناولنا في حلقتين ماضيتين يعني العائن والحاسد والفرق بينهما وقلنا أن كل عائن ليس بحاسد ولكن كل حاسد هو بالضرورة عائن لأن الحسد لا يتم إلا عن طريق العين ترجمة من القلب اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أن أرحب بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن نرحب بك أهلا بك يا أبو عبيد ايضا اعزائي المشاهدين نرحب بالاستاذ الدكتور مصطفى رجب الخبير التربوي واستاذ رئيس قسم اصول التربيه جامعه سوهاج والكاتب والباحث نرحب بيك اهلا وسهلا اهلا بحضرتك طب نبدا بك مباشره دكتور يعني من المسؤول عن شيوع ظاهره الحسد
المؤسسات المسؤوله عن تربيه الناس اذا قصرت في واجباتها نعم فسوف تؤدي ليس فقط إلى شيوع ظاهرة الحسد وإنما إلى شيوع كل مفاسد كثير كل المفاسد الاجتماعية مم.
يعني المسؤول الأول في تقديري الأسرة مم.
الأسرة أصبحت لاهية وساهية ومتواكلة مم.
ومغيبة أو غائبة مش مغيبة مم.
عن آه، الربط مع أبنائها ال- الآباء يبحثون عن عمل آخر بعد العمل ال- العادي والأمهات آه، يخرجن للعمل وال- و- وإذا وجدوا في المنزل فيترك الطفل التلفزيون مم.
ف بل يبدأ- الاسره كلها للتلفزيون آه يبدأ غياب الدور التربوي للأسرة الحقيقي مم.
الذي عليه المعول في تنشئة الناس تنشئة آه، إسلامية أو خلقية مم.
ب- ب- بوجهها فالمسؤول الأول غياب الأسرة مم.
الحوارات التي تتم في الأسرة عن الجيران وعن الأهل وعن الأقارب وعن الأصدقاء تعمل عملها في نفسية الأطفال وهم أثناء النمو مم.
ف- فكيف يكون هذا بيخزنوا.
الحوار؟ يخزنوا آه.
صفحه بيضاء آه.
بتملاها انت فلان حالته كذا فلان كذا اهتمام الأسرة بأخبار الآخرين قد يحمل وتتبعها وتتبعها ليه و- تتبعها ليه مش فاهم و... ور- وردود أفعالها مم.
التي قد تحمل نوع من الحسد أو ال- الحقد أو أو مم.
قد تتسرب إلى نفسية الأطفال وال- والش- والشبيبة فيتربوا على هذا آه. ال- المؤسسة الثانية المسؤولة عن شيوع الزهرة دي المدارس مم.
المدارس أصبحت آه كجهه تربويه برضه طبعا مؤسسة نعم.
مدرسة مؤسسة آه.
تربوية آه، نعم لكن ماذا تفعل المدارس المدارس لا أصبحت الوزارة وزارة التعليم مم.
و- بدأت وزاره وأصبحت التربيه كلمة- والتعليم زي ما كنا أصبحت بنسمع كلمة زمان.
التربية في اسم الوزارة غائبة فعلا عمليا مم.
بدليل العنف بين الطلاب بعضهم بعض بين الطلاب والمدرسين بين المدرسين والطلاب بين المدرسين واولياء الامور بدليل التحايل على الدروس الخصوصيه الى اخره اصبحت مسؤوليه المدرسه التعليميه ويا ريتها نفع بدليل الهروب من السور ويا ريتها حتى خد بالك دكتور مصطفى يعني بينط من السور انت بتنط ليه ما هو كاره المكان ما- ما ترباش.
يعني المدرسه مش جميله مش فيها مش منسقه مش فيها ملعب مش فيها يعني صحيح، كده صحيح.
ما فيهاش وسائل ترفيه وتسليه جنب ال- ال ال- ال- الوقت العملية الذي التعليمية.
يضيع في المدرسه مم.
لا فيه تربيه ولا فيه تعليم مم.
مع الاسف الشديد نعم.
وده ظاهر لكل لكل ال- ال- ال- المراقبين مم.
ال- ال- المسؤوليه الثالثه او نقول ما فيهاش قدوه مش في مدرس بيدخن في المدرسه او في الفصل مش كان ده قائم لا زمان؟
ده الصحافة السنة دي نشرت صورة مدرس بينط السور ونشرت الصورة في آه، يعني هو كمان أيوة أيوة آه، تمام. اتفضل ال- دكتور.
المؤسسة الثالثة ال- والأخطر طبعا بين الاثنين مم.
الإعلام نعم
عندما تعرض مثلا في تقديم تق... في كان في آه، كان في تقييم في شهر رمضان اللي فات ل... لمجموعة الأفلام الجديدة التي عرضت حاجة و60 66 ولا 63 فيلم مم.
القاسم المشترك فيها جميعا ال- الثروة والس- والجاه والسلطة مم.
والمخدرات اللي هي ثقافتنا ثقافة تلفزيونية يعني بالظبط.
يعني للأسف الشديد معظمنا بيستقي ثقافته من التلفزيون للأسف لما يكون الطفل او الشاب او حتى الانسان الكبير معجب مثلا بسين او صاد من الممثلين او مم.
ويشوفوا انه في وقت قياسي عن طريق المخدرات او عن طريق الرشوه او عن طريق التحايل والنصب وصل الى هذا ال- هذا ال- الهدف منصب منصب اعلى او كون ثروه او ك- ح- ك- طيب يعني يبدا يبحث مم.
وبالتالي يبدا تبدا النفسيات ينحرف اه يبدا تبدا النفسيات في تغير مم.
ال- كم فيلما او كم مسلسلا تتناول قضايا سكان المقابر، الحياه العشوائيه، الفقراء، المعدمين، مم.
المهمشين، الطوائف التي ت- تقوم ب- ب- باعتصامات واحتجاجات، تتناول كتير.
أخلاقيات الإسلام تتناول معاملات الناس بين بعضها ده أنا مستقاة من حتى الدين انا, أنا الحنيف بدي كلام حتى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مم.
ال- ال- مؤلفو المسلسلات والافلام في- عايشين في عالم تاني خالص، مم.
عايشين في ابراج عاديه بيكتبوا من من وحي امراضهم النفسيه لا، هم الشخصيه بيبقى أفكار متجه مختلفة اتجاهات وأفكار مختلفة ال ال طب ال- فالإعلام م.
الإعلام ده هو الذي يصنع ال ال الأعطاب النفسية في م.
المجتمع م.
للصغار والكبار آه، ي- يترك تترك أمور هو يمكن جوهرية النقاط دكتور مصطفى آه، يعني مسألة خلافية بين ضعاف الإيمان ماشي يعني يعني احنا ما اختلفناش وغيره.
يعني هو حتى لو كان خلافية لكن يعني خد بالأحوط خد بما يستر زوجتك يعني إذا ما يعني- عجبكش المثل بتاع أي موضوع آخر م.
يعني موضوع ختان الإناث مثلا.
إناث موضوع ال يعني تقصد لا في ناس مؤلفه كتب يقول لك تذكير الصحبه في النزول على الركبه في نعم، الصلاه في- نهي مثلا الصحبة.
او النهي انت خد بال حضرتك أوكي.
وكان وعندي الدنيا أنا قامت ولم كتاب عندي تقم كتاب تاني اسمه تذكير العبد الأواه بتحريك الإصبع في الصلاة مم.
كتاب كامل عن رواية آه، أبي داوود بتاعت كان كان إذا قال لا إله إلا الله يح- أشار بإصبعه أه، نشوف بقى بيده المؤسسه يحرك.
الدينيه مقصره في ايه الدنيا مقصره في ايه الخطاب الديني تقليدي جدا مم.
ونمطي عايز جدا تطوير وتحقيق يعني طيب.
حضرتك لو لو فتحت مجلة إسلامية مم.
في ليلة النصف من- في عدد شهر شعبان مم.
لسنة مثلا 1430 مم.
و- ومجلة دينية لعدد شهر شعبان سنة 1330 مم.
من 100 سنة ستجد نفس المقالات أسماء الكتاب مختلفة لكن نفس الأفكار ونفس الموضوعات هي هي ونفس الأحاديث الضعيفة هي طب, هي طب بص دكتور مصطفى يعني آه، يعني هرجع للشيخ عبد الرحمن عفوا عن المقاطعه حضرتك تحضر لي انت ذكرت اربع جهات تربويه منوطه بان الابن يطلع سليم صحيح الدين اولا نعم.
ثم صحيح الخلق.
آه، آه، يعني ما هو اذا كان صحيح الدين بالظبط.
آه، الدين شامل فالدين هو شخصية الحياه مكتملة، أنا- نعم آه، آه، يعني جهز لي آه، انت ذكرت تقصير هذه الجهات جهز لي كيف هذه الجهات تساهم في اخراج من آه، هو آه، صحيح دينيا وبالتالي صحيح في كافه النواحي اذا كان صحيحا دينيا آه، الشيخ عبد الرحمن آه، ابا عبيده يعني ما هي وسائل دفع الحسد يعني احنا كنا تناولنا في الحلقتين الماضيتين عرفنا الحسد عرفنا العين آه، آه، قلنا أسباب الحسد قلنا صفات الحاسد نفسه يعني إزاي نعرف صفات الحاسد نفسه وصفاته كل هذا تناولناه في الحلقة الثانية يعني كيف يعني آه، آه، أو ما هي الوسيلة التي أدفع بها الحسد عن نفسي ونتكلم نقول عن ابني عن بنتي عن كده
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة بسم الله.
والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد أنا أولا يعني قبل أن أدخل إلى موضوعنا أريد أن أعلق على نقطتين أول كلمة قالها الدكتور والثانية قلتها أنت أبا عمر اتفضل
آه ال- البحث الذي كتب في نزول على الركبة أو على اليد مم.
هذا كتبه محدث من علماء العصر مم.
فإن كتبت مثل هذه المسألة فلا يجوز لنا الإنكار أبدا نعم.
إنما الأمر عندنا مم.
اللي احنا نقوله ألا يشتد الخلاف بين الناس هل التحيز في بس الأسرة وتبرز في إلى الصلاة؟
وسائل الإعلام.
آه، هذا الأمر نعم.
ولكن كون أننا نعلق على هذا لأن يعني- فضيلة الشيخ عبد الرحمن آه.
عفوا على نعم، المقاطعة نعم.
المقصود أن يخرج هذا الخلاف إلى إلى ساحات المساجد أو إلى خطب الجمعة أو نعم.
إلى وسائل الإعلام أو يشغل الناس نعم.
لناس لأناس ربما هم أصلا لا يصلون جميل جميل فهي هي النقطة التي انا نناقشها اقصد يعني يعني اتفضل.
حين تكتب مثل هذه الابحاث مم.
فلا ف- فالامر عندنا انما هو امر تسليم نحن نحن لا واذا كان ننقص في مساله ما يا لا, يا لا أبا عمر، ننقص من قيمة هذا- البحث هذا نفسه جميل، لكن هذا بنقول للناس العوام أنا أريد- الذي ننقل وجهة نظرهم جميل.
يعني أنا- هذه ليست وجهة انا نظري ادافع عن عنك وعن الدكتور لا، أنا- كوني الا يفهم الجمهور شيئا خطا اتفضل يا عندنا شيخ لا، عبد لا، الرحمن.
لا، لا.
فإن- يعني هي فإن- المسألة ليست نعم.
عندي ولا عند الدكتور احنا بنقول نعم.
مثلا ما آه، او بالنسبة لنا انا كإعلامي نعم.
بنقل وجهة نظر رجل الشارع جميل، جميل، في هذا جميل، جميل.
وهو وهو يرضي غروره وفي- اتفضل.
فقه فقه الأولويات يا مولانا جميل فقه جميل. طب الأولويات انا اعترض على هذا اتفضل أنا أعترض على نعم.
هذا.
النقطة الأولى النقطة الثانية لا، للدكتور انا ما انتهيت من النقطه الاولى نعم يعني اتركني حتى يعني اكمل ما عند ابا عمر اتفضل.
احسن الله اليك احنا عايزين أحسن.
نقول ان اي مسائل من من من- ليس عندنا في الشرع آه، قشور ولا لباب نعم مفيش فرق بين الاثنين مم.
انما الامر عندنا كله اصول امر الدين كله اصول نعم.
اما المسائل المسائل الخلافيه التي تحدث ما بين الفقهاء يعني إذا كان مع كل فقيه من الفقهاء دليل في المسألة فلا حرج أن يؤخذ بإح- يعني ب- ب- بما يشاء من الأدلة نعم.
الثابتة على ذلك ولكن- ولكن عايزين نقول إن طالما مسألة ورد فيها الحديث هل أنا أثبت ال- الأصبع ولا أحرك الأصبع هذا كلام طويل عند العلماء وفي خلاف ويرجع فيه إلى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني نعم.
ولكن اللي أنا عايز أقول للناس يا جماعة لا نكبر مسائل ال- اللي فيها خلاف بين أهل العلم ده اللي عايز أعلقه دون تفصيل في الأمور الأمر الآخر وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم علينا قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر الآخر كيف أدفع أنا بقى الحساب عن نفسي نعم.
آه، آه، دي, دي من أجل ومن أفضل ما, ما يجب أن نتحدث فيه طويل عايزين نقول اتفضل.
إن وسائل دفع الحسد قد تصل إلى عشر أسباب عايزين نقول منها آه، التعوذ بالله عز وجل من شر الحسد يعني ربنا عز وجل أعطانا السلاح يعني كيف بي أنا وأنا في حال آه، آه، ليلة نعم.
في ليلة ممطرة مم.
شديدة البرد وأنا قاعد بفانلة حمالات وقاعد قدام ال- فاتح شبابيك مم.
وبعد كده اخد فلوموكس 500 واقول الح- الحمد لله ده كده البرد هيروح طب انا من الاصل ادفع هذا عن نفسي مم.
فانا كانسان الله عز وجل اعطاني ادوات واعطاني بعض الوسائل واعطاني بعض الاسباب التي استطيع ان ادفع بها الحسد عن نفسي نعم.
فالله عز وجل علمنا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد نعم.
فامرني الله عز وجل بالاستعاذه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم ف- ف- ففي الشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، قال قل قال فما أقول يا رسول الله قال قل قال فما أقول قال قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تكفيك من كل شيء يبقى إذا أنا عرفت كده أن من ضمن الأسباب مم.
التي يدفع بها الإنسان عن نفسه أمر العين والحسد مم.
أن يكثر دائما وأبدا من قراءة الإخلاص والمعوذتين نعم.
كذلك من ضمن الأسباب التوكل على الله عز وجل نعم قال الله في كتابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فلان لما شافني غني بدأ يبص لي وبص لعربيتي وبعدين بيحسد زوجتي وبعدين بيحسد أولادي و- وعاوز النعمة اللي عندي تزول وعاوز ال- العلم اللي عندي ي- ي- يعني يبقى مكانه جهل وعاوز زوجتي تمرض وعاوز أولادي تحصل له وسوسه اه فانا بقول آه، طب ما تتوكل يا عبد الله على الله عز وجل قال الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل آه، اللي بعدها ايه بقى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مم.
واتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين يبقى الاعتصام انا حين اعتصم بالله عز وجل واتوكل عليه نسال الله عليه سيدنا معاذ بن جبل قال يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول اللهم يعني يا الله اعني اعني على طلب الاعانه من من؟ من الله عز وجل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نعم.
يبقى إذا التوكل على الله عز وجل والاعتصام به في كل صلاة نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين مم.
الاستعانة بالمعنى البلدي خالص كده ارمي حمولك على الله عز وجل ده, ده المقصود من الأمر فإذا يبقى من ضمن الوسائل كذلك التي أدفع بها أنا عن نفسي أمر الحسن التوكل التوكل على الله عز وجل الأمر الثالث الإحسان إلى الحاسد مم.
من أعجب ما قاله ابن قيم قال ولا يقدر عليه إلا أهل الإيمان مم.
تخيل لو انا مثلا انا جنبي جار وانا ربنا مثلا من عليا عز وجل من عليا بالغنى وبعدين كل يوم داخل بكيس فاكهه لاولادي مم.
وجبت الولد PlayStation يوسف قاعد يطلع قدامي يلعب قدام الشقه وابن الجار اللي جار اللي جنبي فقير وانا لا اعيره امرا ولا اهتماما مم.
ولا احسن اليه ولا اتودد اليه ظنك بها هيعمل ايه معايا؟ الغالب الغالب آه، خلاص.
سيحسدني آه.
يبقى الغالب إن لم أتودد إليه أنا وأنا غني وهو فقير مم.
إن لم أتودد إليه وأحسن إليه الغالب في هذا الوقت أنه سيحسدني يبقى إذا أنا أريد أن أدفع أمر الحسن عن نفسي يبقى كما علمنا نبينا محمد أن أطعم هذا الرجل وأن أحسن إليه يا أخي حديث يملأ القلب طربا وفرحا وحبا لله قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيما, مر... أي... أيما امرئ أو أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يعني الخمر ال- الأبيض الممزوج بالمسك في الجنة نعم.
وأيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من حرير الجنة وزمان مش كنا نطبخ ون- ون- ونوزع كده على الجيران وما زال موجود ونعمل عند إيه؟
الصالحين ما زال آه، موجود عند آه.
الصالحين يبقى انا اقول انا اريد ان ادفع امر العين عن نفسي مم.
واحده لسه اختي بتقول لي النهارده انا متخانقه مع مش عارف آه، مع والده زوجي طب يا ستي ليه بتقول لي ده بتغير مني وبتغير قلت لها طب انت انت اخبارك معاها ايه اخر هديه جبتها لحماتك امتى بقالك قد ايه سنه اتنين تلاته اربعه شهرين مم.
فانا عايز اقول ل- ل- للاخوات الصالحات اقول لكل الناس مش عايزين امر وسوسه يصل في العقل الى امر الوهم بنقول ادفع الحسن عن نفسك هميدا ان ربنا يسامحك ويتوب عليك تعمل ايه بقى يبقى عليك ان تحسن الى جارك يبقى انت, انت هذه بتميل عشان بتعمل مع حواء عشان يعني النساء وكده عشان- أبو عبيده ولا ايه انا طيب انا عايز عايز اخد بس هذا الاتصال ثم نك- نكمل اتفضل، وكان في اتفضل.
قول آه، نسب الى الشافعي ما نعم.
اعرفش تصححه لي نعم.
هذا النسب ولا لا اللي هو اتقي شر من احسنت اليه بزياده الاحسان اليه يعني يعني حتى يعني ما اعرفش يعني هل هل هل ده قائم ولا لا لا؟
اتفضل اتفضل آه، ام سلمى من القاهره السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي اهلا اهلا ابننا محمد صابر اهلا بحضرتك بقالنا زمان ما شفناكش الله يخليكي ربنا يكرمك اتفضلي ايه حكايه آه، اولا بسلم على ضيوفك جميعا آه، الله يسلمك الله انا يسلمك.
بحاول اجيب صفا بقالي ثلاث ايام مش عارفه اوصل لها
صفا خلصت غ- هما غيروا الت- الترميز آه، آه، لا حضرتك آه، يعني آه، هو في توقف بس في تجديدات في القناه اه, شك... ش... ش...
آه.
وان شاء الله تعود بخير باذن الله ان شاء الله نشوفكم عن قريب شاكر، انا كنت اتفضل حضرتك.
بسال مش على الحسد انا آه، بنتي كانت مرت بظروف صعبه نعم صعبة قوي قوي مع جوزها وبعدين حالتها دلوقتي انا مش عجباني يعني آه،
اتفضل بتتغير بتتغير مم.
يعني اقول لحضرتك ايه طريق الشيخ ي- يعرفها اكتر يعني ملامحها تتغير مم. طب معاك الشيخ عبد الرحمن آه، يا امنا و... و... ويسالك بعض الاسئله وساعه الدكتور برضه يا طيب.
امنا الكريمه هي ايه الاعراض اللي بنتك بتشكي منها
لا هي مش حاسه ان هي بتعمل حاجه يعني هي مش هي طب نفسها حضرتك مش اوصفي لي، عارفة.
ما انت انت معاها اوصفي لي حضرتك نعم حضرتك اوصفي لي الاعراض اللي عندها الاعراض انها لما بت آه، مستفزه مم.
عارف حضرتك ازاي يعني عايزه تستفز تستخانق مع اي حد هو في خلافات بينها وبين زوجها اه كانت مرت فترة صعبة وهم رجعوا لبعض الحمد لله نعم نعم ب- بعدها ما بقتش بقى هي يعني آه، يعني تصور حضرتك عملت معايا خناقة مم.
شدت يعني استفزتني كنت عندها آه، في بيتها بزورها مم.
وانا كنت في المطبخ ومطبخها بلت ان وخفت انها يعني قربت عليا قوي خفت تفتح الت- ال- ال- يعني كانت ماسكه سكينه خفت تقرب فرحت داخله جوه الثلاجه يعني ال- الماسك نفسه ال- ال- مم.
يعني الشكوى يا حاجه ان هي عندها نوع من الانفعال والغضب والتوتر والوش الوش فضيلتك الوش بيتغير طب هل هل الكلام ده حصل بقى بقى يا أمي.
العين بتحجر مم.
وال- والماسك الاعضاء وشها
بقول لحضرتك يا امي هل الاعراض دي ظهرت عليها بعد الخلافات اللي بينها وبين زوجها ولا بعد قبل الخلافات بعد لا، الخلافات بعد الخلافات مم.
اه طيب طيب حضرتك في ساجيب اسئله حاضر للدكتور أمي.
الله مصطفى يخليك ده انا معاك الدكتور ده أنا مصطفى.
بخاف أروح لها بخاف اروح دلوقتي بحت- بحتمي وبتضرب في عيالها طول اليوم اه اه طب الدكتور مصطفى رجب آه، يعني خبير تربوي واستاذ رئيس قسم اصول التربيه في جامعه سوهاج هيسال حضرتك لو عند هل هل أيوة فعلا.
هل هل آه، حضرتك آه، نعم والدتها انا والدتها بتتدخلي كتير في امورها مع زوجها وأمور أسرتها؟
ابدا ابدا ووالدة زوجها انا بعيده خالص ده انا ده كان وصل الطلاق وجريت وراه اقول له معلش يا ابني مم.
عشان خاطري كنا في الساحل نعم ارجوك عشان خاطري نعم ده انت انا ما عنديش ولد ده انت ابني نعم بقى يطبطب عليا يقول لي ان شاء الله انا هاخد بالي منك ما تخافيش بعيد او قريب اخلي بالي منك نعم فما اعرفش طيب.
حصل لها ايه وكرهاني دلوقتي سنجيبك لا، لا، يا امي لا، حاضر شكرا- حاضر شكرا برهاني.
شكرا يا ام سلمى شكرا لك شكرا لك آه، يعني آه، دكتور آه، فضيله الشيخ عبد الرحمن كنا نعم.
نكمل يعني وسائل وصلنا لل دفع الحسد.
اه الاحسان الى الحاسد اتفضل هنقول كذلك من ضمن وسائل دفع الحسد عن النفس لا ما أنا أفهم.
صححتليش ولسبب آه، آه، المشاهدين آه، نعم، ال- ال- نعم.
ال- القول الماثور ده آه.
يعني صححه لنا يا شيخنا آه، آه، اتقي شر من أحسنت إليه بزيادة لا، السنة.
هذا, آه.
هذا كلام لا يصح ابدا من ناحيه مم.
الشرع يعني انا احسنت اليه نعم ف... فمن باب يعني آه، آه، ان كان صاحب دين وصاحب لا إيمان، هو قال لك كملت ال- بزياده الاحسان اليه اتقي شر من, من احسنت الي بزياده الاحسان اليه لا انا اقول يعني اتقي- اذا ما احسنت الى اتقي إلى- شر الحاسد بالاحسان اليه اه يعني هذا هو هو لا, صحيح.
لا يصح آه.
نعم.
اثبت هذا الكلام نعم، لا نعم.
للامام علي نعم، ولا, ولا غيره.
للامام ولا- الشافعي نعم.
هو يعني بي بي بي يعني بيلقى على الاثنين لكن لكن هذا لا دائم في تصح.
الشارع العربي من و- كلام و- العرب بالظبط هو من كلام العرب من نعم، كلام العرب من كلام العرب فلا بد من زي- زي المفاهيم الأمثال برضه في العرب.
هذه العرب.
الطريقه غير صحيح احنا مم.
ممكن نقول يعني اتقي آه، انا اريد ان اتقي شر الحاسد ماذا افعل أح- احسن اليه واتودد اليه نعم عايزين نقول من وسائل دفع الحسد عن المحسود عدم أربعة.
التحدث بنعمه الله عز وجل مم.
بعض الناس ب- بالطبيعة كده انت بس تشير اليه ان انت ربنا من عليك بسيارة ولا بشقة تمليك ولا يروح.
بشقة ايجار ناس.
يا الله يا كريم مم.
آه انت انت ناسي يا ابني ابوك كان بيبيع جرجير على شارع شبرا انت ناسي يا ابني الوضع والله العظيم ده واقع بكلمك على واقع الناس نعم فاحنا عايزين نقول للناس الله يرضى عن الجميع انت اخي الحبيب عارف ان العين تسرع اليك والى اولادك والى زوجك مم.
يا شيخ سليمان الله يتوب عليك انت تعمل ايه الله يبارك في عمرك امسك لسانك شويه بلاش بقى ان انا اقعد آه، ده سليمان عشان حبيبي مم.
آه، م- مش لازم دائما أنا اتحدث مع عارف ان ده هيحسدني مم.
يعني انا ممكن اتحدث مع بعض اخواني بما من الله عز وجل علي به في الدعوه مثلا مم.
امر من الامور بس اعلم بان هذا الشخص يحب الخير الي ويدعو الي وي- يعني يدعو لي دائما بالخير ولكن عارف بان فلان من الناس يحسدني مم.
واذا تكلمت امامه بكلمه واحده لربما انقلبت الاحوال من حب للعلم الى بغض للعلم مم.
ومن السعي في الدعوه الى الكسل عن يعني تنصحه الدعوه ما يقعدش آه.
يتكلم عملته انجزته آه، آه، وانا آه.
كويس مع الحاسد مع الحاسد ده نمره اربعه نستنى بقى نسمع منك خمسه بعد هبه هبه من المنصوره السلام عليكم استاذه هبه
الو اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اكلم الشيخ عبد الرحمن معاك يا شيخ عبد الرحمن اتفضلي آه انا جوزي عنده 31 سنه متجوزين من آه، سبع سنين نعم نعم آه هو احنا بعد جوازنا ب يعني بس- بسنه سنه ونص بعد ما بنتي تمت سنه بسنتين آه آه، اللي حصل جاله ذيبه حمراء مم.
ن- نعم جاله ذئبة حمراء.
اه ذيبه حمراء ده مرض جلدي في الكلى
امم آم، كان عاي- عايش بعدها بربع كلى الحمد ربنا يعني هو طبعا قاله من العين ومن يعني من من اللي كنا فيه الحمد لله رب العالمين هو اصلا انسان على خلق قوي ومحترم قوي قوي قوي وامير مم.
فا آم، آه، اتعالجنا خمس سنين بعد كده حصل له دلوقتي فشل نعم آه، بعدين آه، بنحاول دلوقتي طبعا بنحاول احنا بنتعالج دلوقتي في القاهره وبنحاول نزرع كلى نعم مفيش آه، احنا طبعا خلاص هو احنا لو زرعنا الكلى احنا خايفين من الذئبه الحمراء طبعا هو مرض مناعي في الدم اه فاحنا طبعا برضو خايفين نبوظ الكليه الجديده يا هناخد أختي هبة.
مص- هناخد طبعا مثبطات للمناعه وهناخد يا أدوية أختي هبة.
للمناعه وكده اختي هبه ايوه صلى على حبيبك عليه الصلاه والسلام آه، ال- هل زوجك عمل اشعاعات وتحاليل واتضح منها ان فعلا في ذئبه حمراء وفي مشاكل في الكلى؟
ايوه طبعا بعد طيب جميل يعني ده وارد طبيا طبيا اه طبيعي طيب موجود.
جميل جميل اتفضلي كملي كلام
آه، طيب امم آه، دلوقتي انا كل عاي... ما فيش علاج للذئبه الحمراء دي نهائي امم يعني هو ما فيش علاج خالص للذئبه الحمراء دي انت بحثت عن علاج في الطب ال- الطب الاصيل اللي هو الطب النبوي اه آه، بس لا، عند طب عند النبوي خبراء بحث.
مختصين في العلاج اطباء مش ناس عشابين في محلات نعم حضرتك بحثت عن اطباء تغذيه تعالجت عندهم لا انا بع... آه، عند دكاتره بس ميديكال يعني طيب حضرتك كلمين ان شاء الله تعالى بعد الحلقه خد التليفون من اخونا محمد آه، مدني وانا هدلك على بعض الاطباء المتخصصين في مثل هذا ان شاء الله بل حاصلين على درجه دكتوراه في العلاج بالتغذيه والحجامه والكلام ويمكن كمان فضيله الشيخ عبد الرحمن آه، اعزائي المشاهدين في د- الحكومه المصريه عامله آه، علاج على نفقه الدوله آه، يمكن ان تساهم مع اختنا هبه آه، مع زوجها في عمليه زرع الكلى وبيدفعوا مبلغ يعني آه، يعني وزاره الصحه مشكوره بتدفع المجال الاستقبال المتخصصه مبلغ محترم يعني نعم.
ربما نصف التكلفه تقريبا او نعم.
ازيد شوي قريبا نعم. نعم.
فهي تتوجه برضو الى المجالس الطبيه ان شاء الله وله شفاء العاجل معنا ام حبيبه آه، السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي بعد اذن حضرتك دلوقتي انا هكمل معاك ان هو اصلا كان كويس وكان بيذاكر وكان من المجتهدين وكان بيطلع دايما مستوى حته التعليم وكده ده اللي هو مين فبدأ اللي هو مين يا ام هو قاعد حبيبه في البيت مش عايز يخرج خالص مين يا ام حبيبه عايزين نعرف بس مين ده ابن هو حضرتك اخويا اخوكي اه اتفضلي ده كام سنه عنده دلوقتي تقريبا 43 سنه اه امال ايه دخل المذاكره بقى ب 43 سنه ان هو فجاه كده كره ان هو يخرج يتع... يخرج ولا ولا ولا مثلا عايز يروح الكليه ولا عايز يروح هنا ولا عايز يروح هنا وفجاه كده يا مش- يا مش يا, عارف يا ام يعمل حاجة.
حبيبه يا ام حبيبه انت بتقولي أيوة.
اخوكي عنده 43 سنه نتكلم ايام الجامعه يعني حضرتك آه، حضرتك دلوقتي هو عنده 43 سنه وبيخرج ويروح الجامعه والحاجات دي ولا ايه ولا لا بيعمل ما بيروحش كان في اخر سنه في النهائي امتى ما امتى عرفش الكلام تاني بعدها.
امتى الكلام ده
من 20 سنه كده من 20 تقريباً.
سنه تمام اه اه على ما قبل الموضوع.
اه اتفضلي
فبعد كده هو بقى يعني رافض رافض آه، يتعلم رافض يكلم الناس رافض يخرج خالص مم.
فطبعا احنا عرضناه على دكاتره نفسيين نعم.
قالوا هو ما عندهوش حاجه جميل.
رجعنا تاني برضه وديناه لدكتور نفسي قال له عنده انفصام في الشخصيه نعم فكل انتصار واحد آه.
كان في كلمه وديناه مثلا واحد زياره مثلا شيخ قال ده هو ما عندهوش حاجه مم.
في واحد مثلا يقول عنده طيب فاحنا دلوقتي اختلفنا في في- في- تعبنا يعني ان احنا رحنا هنا ورحنا هنا وتعبنا مم.
الكلام ده بقاله كام سنه يا اختاه نعم، كده 23 تقريباً سنه كمان الكلام ده كان من شهر قريب كده والموضوع دوت بقالنا من فترة
انقطع الاتصال يعني اختنا يعني فاطمه أنا ليه 20 يعني سنه منقطع عن الجامعه اه السلام عليكم
ايوه إيه، اتفضلي السلام عليكم وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله.
وبركاته.
آه، لو سمحت انا ليا اختي آه، تعبانه يعني آه، هي كل ما بتنام آه، بت آه، بت- بتشوف واحد عيل صغير في الحلم آه، بيقعد يطلع لها كده وهو خايف منها مم.
ولما بتصحى بقى آه، بتقعد يعني يعني مش مش حاسه بنفسها وشويه بعد ما تحكي لنا الحلم وتروق قالها تقعد تبص على الدولاب وتقول انا شايفاه وتقعد مم.
تصرخ ويغمى عليها وتقعد تترعش وما بتحسش بحاجه غير لما نقعد نأذن لها في ودنها طب صلي على حبيبك بس عليه الصلاه والسلام أه، اختك لما بتشوف الحاجه الصغيره دي آه.
الحاجه الصغيره هي اللي بتخاف منها اه هي اللي بتخاف ده منها عمل بتقعد مستعجل ك- ده في عالم بتقول لي الجن والعفاريت ده مم.
طيب ماشي كملي طب ايه المشكله اللي بتحصل لها لما تقوم من النوم آه، هي بتقعد تحكي لنا تقول انا شفته تقعد مذعوره كده وجسمها ساقع قوي مم.
وبعد كده تقعد ت- بعد ما تخلص تخلصنا تقول انا شايفاه قدامي دلوقتي وتقعد تصرخ و... و- وعينها تحمر وتقعد تشنج يوم نقعد نقراها قران وقرات لها سوره البقره على ميه وشربتها لها وبرده بس بقى المر- الموضوع ده اتكرر معاها لغايه دلوقتي ثلاث مرات كل شويه تحلم بيه لسه اخر مره امبارح طب هي اتعالجت عند حد من الرقاه لا ما احنا ما, ما نعرفش هو احنا هي فيها هي حاسه بايه ولا عندها ايه مم.
طب هي جنبك اه جنبي طب ما اكلمها ماشي ها؟
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طب ارفع صوتك شويه يا اخت انت اللي بدايه المشكله عندك من امتى انا من قيمه آه، هي من كانت من من شهور اول مره طب انت عندك كام سنه انا عندي 20 سنه طيب يا اختي ال- البدايه البدايه ايه ايه اللي حصل لك عشان حصل لك الاعراض دي انا شفت اول مره كنت انا كنت مخطوبه نعم آه، وبعد كده الالبوم بتاع الصور وريته للناس وكده اه مم.
وبعد كده نمت و... وانا نايمه صحيت كده يعني صحيت عادي وبعد كده شفت عيل صغير بيمد ايده في البوم الصور نعم مم.
و- فانا قمت فبقول لماما حوشي ده ابن اختي ده فقالت لي لا مم.
محدش اجى فقمت وكده وقعدت معاهم كده فقمت دخلت الاوضه بتاعت ماما جوه لقيته واقف كده عيل صغير واقف جنب الشباك وخايف مني يعني طب خايف إ- كده انت الشكوى عند حضرتك متعلقه بالمنام ولا باليقظه والمنام لا ب... بالمنام وبعد كده بقوم اصحى اشوفه
بتشوفيه ازاي طب اوصفه لي كده هو عيل صغير بتشوفيه وشكله- رأي العين كده ايه بتشوفيه كده رأي العين ك- زمان شايفاه في التلفزيون كده اه بشوفه كده قدامي طب اوصفه لي كده انا اول مره ما شفتوش ما شفتش يعني ما شفتوش اول مره شفته كده خيال من بعيد طب وبعدين وبعد كده اختفى تاني مرة بقى إيه، شفت حلمت حلم ان انا في قبور في قبر يا يا ابنتي يا اختاه اه الله يرضى عنك انت شفت الحاجه دي متشكله قدام عينك هو اخر مرة شفته لقيته بيتحول قدامي بتحاول ازاي عاوز عيل صغير شكله بيش... وشه بيتحول بتحاول ازاي اوصفي لي عشان بس افهم إيه، مش عارفة وشه كده بيتحول ودنه بتطول طيب ماشي طيب انا ساجيبك حاضر حاضر حاضر.
شكراً.
جزاك الله خير يعني اخر اتصال معانا يا ريت يا مدني ام مهند السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي لو سمحت انا بيجيلي خنقه وضيق بس حصلت لي حاله نفسيه ان انا كانت خالتي كانت قاعده بتحكي عن ال- عن المس والعفاريت مم.
وبعد كده حصل لي خوف اضطرابات خوف جامده قوي وبعد كده يجي زي- خنقه خنقه جامد ومش واحلام وحشه وقبل كده حلمت ان انا بصرخ في ال- في قلب هي هي خالتك حكت قدام حضرتك الاوضاع اللي بتحصل للمرضى اه طيب فانت عشان كده ترجمت الكلام ده يعني ممكن اه بس دلوقتي بيحصل لي ايه بقى مم.
إيه الخنقه جامد مش سايباني وغير كده وشي يهيج عليا و- وعايزه اقطعه بصراحه بصراحه كده بتصلي اه ولا متقطعه لا متقطعه يعني إيه طيب، ب- ب- بس بتقرأي دلوقتي قرآن؟
منتظمه بت... اخر مره قرات القران امتى إيه من قيمه آه، اسبوعين شهر كده آه لا اسبوعين عشان أسبوع- انا اسبوعين بس طب الحمد لله انا طيب.
ب- بقول لحضرتك انا مو- مواظبه على وكمان انا مواظبه بعد لما بحصل لي حكايه ال- الخنقه والضيق بي ب- ب- بقرا الاذكار بس بحس بارتياح طيب، بس يعني- ما بين الفتره والتانيه بيجي لي الخنقه جامد يعني لدرجه عايزه اصرخ ايه السبب مش عارفه حاضر يا اختي حاضر شكرا حاضر شكرا حاضر ليكي شكرا حاضر.
ليكي طب بصي عبد الرحمن آه، لنا عندك آه، ست آه، علاجات يعني آه، في ال- ال- هذا الموضوع نعم.
هناخد بس للدكتور اتفضل، كيف اتفضل، نرشد اتفضل.
آه، آه، آه، يعني هذه الادوار آه، لهذه المؤسسات التربويه يعني يعني ما تطلبه منهم يعني في انا وقت الحلقه اتفضل بعد الاتصالات دي ما ما احنا هنرجع ل- معناها- ل- آه، نجاوب آه، عليها بس بس يعني- بس بعدها يعني تع- آه.
يعني تعليقا عليه مم.
ابدا لازم بدل ما كنت المفروض ابدا بالاسره لازم ابدا بالعلاج اه اللي بيحصل ده ده ده ده ده, ده مجتمع بيتفسخ مم.
نتيجه اعلام آه، غير مسؤول غير مسؤول قول.
اعلام تايه مم.
ال- ال- اللخبطه اللي في مفاهيم الناس بين السحر وربطه بالحسد و, و آه، الاوهام الداخليه اللي بت- بت- بتعيش الناس كلها في البتاع ده مم.
سببها بعض البرامج الحقيقيه الموجوده فعلا في بعض القنوات مم.
الناس اصبحت عندها آه، ارتباكات نفسيه واصبحت تسيء ترجمه ما يحدث لها كله عايز يعمل فرقعه اعلاميه آه.
دون ان يوصل رساله معينه محدده لها مضمون اه معين يعني برامج متخصصه او انا عايز اعمل فرقعه عشان اجيب اعلانات عشان اكسب عشان أنا بالظبط.
كده انما ماليش دعوه بالناس بقى تقبلت هذه الرساله لازم ازاي تصحيح المفاهيم في الاول خالص مم.
لازم اول خطوه لتربيه هذا الشعب وتربيه ال- الامه الاسلاميه كلها مم.
لازم تبدا بتصحيح المفاهيم فان تكون القنوات الفضائيه الخاصه والحكوميه لها منهجيه علميه مم.
ب- ب- و- و- وما- وماشي وماشية وفق خطط علميه مش ارتجاليه نعم.
مش مش حسب هوى ال- المعدين والضيوف والمذيعين والعاملين عليها مم.
لا لازم تكون في خطط في حاجه في العالم كله اسمها السياسه الاعلاميه للدوله نعم طب ده, ده دور الاعلام آه، ناخد بقى دور المؤسسه التربويه ال- الاولى اللي هي الاسره ما هو ل- لما صحح دور الاعلام آه.
هيبقى كل اصحح البرامج كل المفاهيم اللي- كل البرامج الخاصه عن التعليم في م.
كل القنوات هتوضح للمدارس نقاط ضعفها ونقاط طب قوتها عايز ايه من الاب والام تحديدا بسرعه بس عشان معايا اربع دقائق الاب والام لازم يبداوا ببث الثقه في نفوس ابنائهم والالتفاف حولهم والحوار معهم ويبدأان بتصحيح نفسيهما الأول نعم يعني كقدوه يعني كقدوة طب المدرسه انت عايز منها ايه المدرسة عايزها تتحول إلى مؤسسة تربوية حقيقية المسجد عايز منه ايه المسجد عايز الخطاب أو الخطاب الديني الديني.
عايز الخطاب الديني يبط- يبطل علو الصوت مم.
ويبطل الكلام في نفس الموضوعات مم.
ويتقبل ال- ال- وي- ويبحث عن مصادره مم.
ما يجمعليش من الكتب الخطب الضعيفة اللي يحط الضعيف على الموضوع مم.
ويلم ويحشد ويعيد ويزيد عايز إعداد للخطيب مم.
بحيث يخاطب العصر بلغة العصر وب وب وبطريقة معلمة مربية وليس بطريقة آه، انفعالية غوغائية شكرا دكتور آه، مصطفى مكررة وبالثوابت يا دكتور مصطفى طبعا وصل.
حدود ثواب نعم.
أكيد.
قرآن السنة نعم.
آه، نعم.
نمره خمسه في كيفيه دفع ال- الحسد الله يسامحك اتفضل ال- التوبة مش انا مدني التوبة ومدن يا حبيبي آه، قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما إيه كسبت كسبت أيديكم ويعفو عن كثير نعم فاحنا عايزين نقول يعني الانسان حين يكون يعني دائما آه، في آه، امر معاصي وذنوب وكبائر وصغائر وبدعيات وشركيات مثل هذه الامور تسلط الشياطين عليه فالانسان فينا لا و- وطبيعه الشيطان اذا راى عين الحاسد يمشي وراء العين حتى يتصل بجسم المحسود نعم ما- م- مش هقول لك النبي حضر بقى شيطان لا، زي- زي الساحر فعل الساحر لا ده هو نفسه الشيطان صاروخ موجه.
الشياطين حواليه موجوده حوالين الحاسد اول ما ينظر الى المحسوب بعين فيها نوع من الحسد يتصل الشيطان بجسد الانسان مم.
فاحنا عايزين نقول آه، ان إن دائما وابدا التوبه الى الله عز وجل والرجوع اليه هي من ضمن والقربى الاسباب منه.
اه نعم.
و- وفعل الطاعات من ضمن الاسباب والوسائل ستة.
التي تحصن العبد من الشيطان كذلك من ضمن الاسباب العفو عن الناس مم.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل قوي قال ايه مم.
قال من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما ما شاء شاء.
انا جنبي واحد حاسد في الليل في النهار آه، بي- بيأذيني بيسبني بيعمل اللي ما اتعملش معايا انا ما ادفع امر الامر عني ازاي وان انا اكف اعفو عنه خد العفو وامر بالعرف وأعرض- واعرض عن ولا تستوي الجاهل الحسنات ولا السيئة ادفع ادفع بالتي هي بالتي هي أحسن نعم.
فالإحسان إليه والتوادؤ إليه والعفو عنه بفضل الله عز وجل من ضمن الأسباب التي تدفع أمر الحسد عن النفس و- و- و- نقول بال- بالعاميه تحنن القلوب على بعضها آه الله يرضى عنك نعم.
يا أبا عمر.
اتفضل.
جزاك الله خير آه، نعم.
كذلك من ضمن ال- الأسباب الصبر على الحسد مم.
لا أفكر بقى فلان حسدني ولا فلان عمل لي قال الله عز وجل في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير بغير حساب قال ابن عباس أي كالماء المنهمر شوف بقى ما واحد يحسدني ولا أصبر على أذاه وهذا واقع في أرضنا مم.
والإنسان يصبر على أذاه ولا يرد الكلام اللي بيقوله وخد الكلام من هنا وطلعه من هنا بال- بال- بالكلام العام ده مم.
الله عز وجل هو الذي يدافع عني قال الله تعالى في كتابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا فدي من ضمن الأسباب التي تمانية.
بفضل الله عز وجل تمنع تمام.
الامر الحسد عن النفس يعني احنا جعلنا آه، طب في دي تداخل إجمالا.
بعضها طب في بعض نجيب على بعض الاسئله الساده مشاهدينا اتفضل.
عشان عندي رسائل SMS اتفضل، كتيره اتفضل.
يعني آه، ابدا حضرتك يعني عندنا مثلا آه، يعني آه، مين يعني انت مسجل؟
اختنا آه، مثلا اللي كانت بتقول ان انا خالتي قاعده معايا وحكت لي حكايات الجن والعفاريت آه.
والجن بيحضر ازاي والاعراض والكلام ده انا سالتها سؤال هل الاعراض دي حصلت بعد ما ما الحكايه حصلت؟
آه، ما أنا قعدوا حد بقى- بيكلمني قالت نعم جابوا ف- سوداني ولب وقعدوا مع بعض فانا, وقعدت- فأنا الظن عندي في هذا الامر ان هذه حاله حاله من الوهم نعم ودي من ضمن الأسباب الشائعة عند الناس فالأمر مم.
يحتاج من الأخت امور بسيطه جدا يا بنتي حافظ على قراءه سوره البقره كل ثلاث ايام مم.
صلي اربع ركعات ضحى قال الله تعالى يا ابن ادم صلي لي اربع ركعات اول النهار اكفيك اخره حافظ على اذكار الصباح والمساء حافظ على اذكار النوم توددي الى الناس بالخير افعلي فعل الطاعات يكفيك هذا من كل شيء ده إن شاء ده ام الله.
مهند نعم، نعم.
هبه من المنصوره جا- جوزها اللي عنده ذئبه حمراء ده هتاخد نعم.
تليفون حضرتك نعم.
منه نعم.
ام حبيبه اللي اخوها بقاله 20 سنه ما انا بيخرجش بالنسبه الخارج.
لموضوع الذئب ده اقول كلمه واحده آه.
عايز اقول للناس اقسم بالله تعالى ربي الذي خلقني فسواني ان في امراض كثيره جدا لم تعالج في الطب الحديث وعولجت بالطب الاصيل كلام سيدنا النبي محمد مم.
فعايزين نقول والنبي علمنا كده ما انزل الله تعالى من داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله طب اللي عنده, فلتبحث ان شاء 20 اللي الله عنده 20 سنه منعزل ده وجهه نظر حضرتك ده محتاج علاج نفسي واحد آه.
منقطع عن الدراسه من وهو سنه ونفس 43 المشكلة الان لاختنا أ- أ- أ- ام مهند اللي هي بتحصل بخنقه بعد ما كانت قاعده أيوة، خالتها أيوة، أيوة.
تحكي- تحكي لازم عن- لازم ده قعدت يعالج خزنت في لا لازم شعور يعالج فطلعت بعد كده لازم يعالج في عياده نفسيه مش في مم.
عند دكتور بتاع امراض ب- في عياده نفسيه نعم يعني ال- خبراء الطب النفسي مم.
واساتذه الصحه النفسيه مم.
دول دول اهل ال- الذكر فاكسب يا دكتور يعني دواء آه، يعني دواء سلوكي معرفي بالظبط ثلاثة مع علاج بعض.
معرفي آه.
نعم بس علاج آه.
سلوكي مع نعم.
في العيادات النفسيه الملحقه بكليه تربيه عين شمس نعم.
وتربيه اسكندريه في عيادات نفسيه مم.
فيه ناس اخصائيين في العلاج وبينجحوا اكتر من العلاج بالعقاقير اللي نعم.
عند الدكاتره المتخصصين في الصحه بس انا الاخت لفت عندنا- نظري في حاجه آه، اللي بتقول اتفضل.
احنا اتعالجنا عند اطباء نفسيين كتير ما جابش نتيجه نتيجه في العلاج مم.
فانا عايز اقول ان قد ت- قد يؤدي الحدث في بعض في الحسد في بعض الاوقات يسبب تفوق جدا في الدراسه وكان ممتاز وكويس قوي قوي مم.
وفجاه الامور تقف بس في مقدمات لهذا نعم.
ان ناس ن- نظروا اليه بنظره من الحسد او من العين فالاخت اذا رجعت الاطباء فمن باب اولى ان تراجع الرقاه الشرعيين لعل الله عز وجل ان يجعل لهم عندنا فرجا برضو ورحمه الحاجة أم سلمى نعم.
من القاهرة برضو آه، يعني ما جاوبناش وعندنا أختنا فاطمة اللي كانت تعبانة وكل ما بتنام بتشوف عيل صغير يمكن أنت ناقشتها وسجلت الحلقة ما انا انا بت- بتحدث يعني العجيب ان المفترض وانا في حال ما انا لو شيطان هيؤذيني هو انا بيجي يؤذيني ولكن اختي بتقول لي الأخت بتشوفه بتقول- يجري.
آه، هو ده هو ده بتقول لي هو بيخاف مني آه.
يعني ده الكلام اللي قالته هو اللي بيخاف مني مم.
يا بنت انت حصلي نفسك باذكار الصباح والمساء وحصلي نفسك ب- باذكار النوم واستخدمي المسك التطيب قبل النوم مم.
وبعدين بقول للبنات ما تناموش في ملابس مخففه لان هذا ادعى الى حسد الشيطان لكم ونفس- والامام ابن القيم قال العين عينان عين انسيه وعين جنيه والنبي مم.
قال في الحديث الا فاسترقوا لها فان بها النظره فالامر يحتاج من الاخوات نوع من الالتزام طب لكن بس لازم عندنا لازم سنة.
تكون اتفضل.
واعيه ان مستحيل يرى ال- يرى راي العين مم.
ما انا ما سالتش سؤال ده ده امر يعني عجيب لا يرى في اليقظه ده يراكم اوهام هو قبيله من حيث من لا حيث لا ترونه ترونهم. طبعا.
هذا المقصود بالآية أ- أن يرى الإنسان الجن على حقيقته آه، التي قدره إنما الله بيتشكل تعالى.
هو.
تشكل اه عندنا في بيتشكل.
الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره نعم قيل والإمام في كلاب الشافعي- سوداء والإمام وقطط وغير الشافعي ذلك وحديث الشافعي قال كلمة قال من قال بأن نرى الجن على حقيقته مم.
أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا طيب فده عندنا كلام- رسائل SMS نعم.
يعني في مثلا بسم الله يا فضيله الشيخ انا اشوف كلمه محمد آه، محمد في الجو بشكل السماء والله هذا الأمر بين أمرين آه.
إما أن الأخت متلبسة ببعض البدع كفعل مم.
الصوفية وغيرهم مم.
وإما الأمر الآخر أن تكون هذه كرامة من كرامات الأولياء فأسأل الله تعالى لها الثانية ليست الأولى طيب إن شاء الله تعالى.
آه، رسالة أخرى برضو يعني بتقول هل يجدد السحر شهريا وإذا كان الساحر مات فهل ينتهي ذلك السحر؟
لا انما ال- السحر يبطل يا آه.
اما بالسيطره على خادم السحر نفسه مم.
او على ابطال الماده السحريه نفسها والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع كما في صحيح الحديث امنا عائشه مم.
لما اخرج السحر من بئر ذي اروان و- نعم.
وقرأ عليه ال- لما اخرجه واتلفه او احرقه على بعض الروايات وانتهت القضيه على هذا طب كنت وامر مخطوبة؟
تجديد السحر كل شهر ده آه.
هذا كلام انما من فعل السحره لنشر هذا الامر بين والمشعوذين.
الناس والرعب والخوف آه، آخر سؤال أنا عندي عندي أكتر من 100 سؤال آه، كنت مخطوبة وكان ناقص على زواجي يومين وفجأة اتفسخت الخطوبة هل ده سحر ولا حسد؟
لعل في اسباب ومقدمات اه يعني إيه- لازم إيه سبب لازم بس لازم الخطوبة؟
اه يمكن نعم.
خلافات عز- اه اه ما ده اللي خلافات بقوله يا دكتور.
اجتماعيه مش عادي عايزين دائما ابدا نقول نرجع كل شيء الى امر المس والسحر الا ان لم يكن هناك نوع من الاسباب سيدي لو نعم.
ب- بعض المشاكل الأسرية دي معظمها لو إني لو إني مشى منها تدخل الوالدين في حياة الأبناء نعم وال- والط- والطمع المادي والصراعات والتآمر وعلى ولاء وال- وال- الجمهور والكيد والحفلات والمغالاة دي هت... ما, ما- ما فيش تزاحم ولا حسد طيب.
في في مشاكل اجتماعية لا يا دكتور في يعني- سحر وحسد و- وقت أيوة.
آه، لا.
الحلقة وقت في وقت مشاكل دي الحلقة يعني.
وقت لا.
الحلقة يعني آخر لا.
آخر لا.
في 10 ثواني في الشيخ لا.
الرحمن قريبتي عملت سحر لزوجها ليحبها ولا ولكي لا يرى غيرها من النبي النساء صلى الله عليه وسلم قال اتي ولا تشرك خلاص هذا شرك يعني انا عملته ده غلط آه، خلاص شرك تتوب الى الله مش غلط، شرك شرك.
آه.
بدل ما تعمل السحر نعم.
وتتزين وتتطير الله هذا هو السحر الحلال يا دكتور هذا هو السحر الحلال انتهت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين وكان عنوانها وسائل دفع الحسد أو كما ذكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن علاج العين والحسد بين المشروع والممنوع اسمحوا لي في نهايتها اعذرونا إذا ما قصرنا في عدم الرد على كل أسئلة السادة آه، عبر رسائل SMS وايضا آه، لم ناخذ التليفونات التي اتصلت علينا كافه واسمحوا لي في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين ان اقدم خالص شكر للاستاذ الدكتور مصطفى رجب الخبير التربوي استاذ رئيس قسم اصول التربيه جامعه سوهاج نشكر لك حضورك دكتور مصطفى شكرا جزيلا ايضا اسمحوا لي اعزائي المشاهدين ان اشكر باسمكم فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الاسلامي المعالج بالقران جزاك شكرا الله لك يا خير.
ابا عبيده شكرا الله لك لك يا أبو عبيد.
شكرا الله لك خير.
أعزائي المشاهدين وفي نهاية هذه الحلقة أذكر أننا إذا ما ذكرنا بعضا من رسائل علمائنا الأفاضل الأجلة ليس هذا انتقاصا من قدرهم فقدرهم معلوم للقاسي والداني للعالم والجاهل ولكن ننقل فقط ما يردده العلمانيون على آه، آه، المقاهي وفي وسائل الإعلام الذي يسيطرون عليها لكي نبين أو لكي يبرزوا ويبروزوا هذه الرسائل على أنها من ضمن الأشياء التي تثير لغطا وجدلا بين جمهور العامة ولكي يلبسوا عليهم وكما ذكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن ونحن نؤيد وجهة نظره أن الدين كله لله فيؤخذ كله ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أشكر لكم حسن المتابعة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته وللقاء حلقة قادمة يوم السبت القادم مع فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم من الناس والسحر